الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة
نقرأ عددين من رسالة فيلبي الأصحاح الرابع عدد ستة وسبعة رسالة فيلبي الأصحاح الرابع من عدد ستة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع امين احبائي الموضوع اللي هنتكلم فيه في هذا الصباح في غايه الاهميه لحياتنا الروحيه ان حياتنا اما ان تسير بقوه دافعه متجدده او ان تسير بقوه الاندفاع وبالاسف كثيرا ما نسير بقوه الاندفاع لكن الدفعه اللي بناخدها دي هتمشينا قد ايه هتمشينا شويه لكن تدريجيا خطواتنا هتتباطا وتتثاقل الى ان تتوقف المسيره نهائيا لكن عندما نسير بقوه دافعه متجدده فاننا نستطيع ان نواصل المسير بطاقه روحيه ونضاره روحيه ونجاح روحي يوما فيوما احنا استعرضنا بعض جوانب حياة المسيح وكمالات المسيح ولا شك احبائي في كل مرة الروح القدس يرسم امامنا هذا الشخص قد ايه نشتاق اننا نتمثل به نفسي اعيش زيك يا رب نفسي احب زي ما كنت بتحب نفسي أطيع زي ما كنت مطيع نفسي أكون وديع ومتواضع القلب كما كنت بطول حياتك نفسي أخدم زي ما خدمت روح العطاء اللي كانت فيك نفسي أعيش مكرس كما كنت مكرسا في حياتك على الأرض عشان أتمثل بالمسيح مش ممكن يا احبائي يتصور المسيح فينا الا عندما ناتي امامه مصلين هذا الامر مش بالسهل لانه ضد آه الاراده الطبيعيه اللي فينا وضد رغبات الجسد وضد العالم اللي بيعاكس وبيقاوم وبيفشل ضد حاجات كتير قوي عشان أسلك كما سلك ذاك الأمر مش بس عايز صلاة لكن عايز جهاد في الصلاة رسول بولس كان فاهم الحتة دي كويس قوي لكن ما كانش فشلان أبدا في أي نوعية من المؤمنين ما كانش فيه أصعب من الحالة اللي موجودة في غلاطية ومؤمنين يعني متعبين وصعبين وتحولوا عن انجيل نعمة الله الى تعليم غريب ودخلوا الناموس في النعمة والرسول كان عاصف جدا وهو بيكلمهم في هذه الرسالة لكن مش فشك مش فشلان من جهتهم ابدا عايز يرقى بيهم الى مستوى ان يتصور المسيح فيكم وكان بيعمل ايه عشان يوصل للنتيجة دي مش بيصلي بس يقول يا اولادي الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيكم اللي بتوع كلوسي كان بيجاهد في الصلاة من أجلهم برضو علشان تظهر حياة المسيح فيهم بلمعان صفات المسيح أدبيات المسيح هو بيجاهد وأبفراس من عندهم بيجاهد عشان يوصل بكل إنسان نحضر كل إنسان كاملا في المسيح لكن صلاة بولس لوحديها وصلاة أبافراس ما تنفعش المؤمنين في كلوسي إن ما كانوش هم نفسهم يصلوا إنه درس نحتاج أن نتعلمه عمليا كل يوم منظر يشد قوي عندما نتأمل في شخص الرب يسوع المسيح وهو يصلي مين زيه يا احبائي عاش حياه الصلاه والاتكال والاعتماديه ده الفريد ده اللي ما, ما يتكررش ابدا قد ايه اتاثرت ويعني كل ما بدرس حياه المسيح شيء ملفت جدا منظره وهو في الجبل مشاهد ليلية كثيرة في حياة المسيح لكن يغلب عليها المنظر ده وحيد في الجبل في سكون الليل أو قبل إشراق الصباح وهو في مواضع خلاء منفرد بيصلي بيقول ايه ما قالش الكتاب ولا مره ايه الاحاديث الشخصية اللي كانت بتدور طول الليل بيقول ايه ما نقرأ ولا مرة واحدة انه صلى صلاة جماعية مع التلاميذ ممكن التلاميذ يكونوا حاضرين معاه لكن لغته مختلفة ومنفصلة مرات ينفصل عنهم ويصلي وهو بيصلي منظره قدامه وراكع قدام الآب السماوي وبيتحدث وشه شكله ايه قسماته الانطباعات اللي باينه فيه شكلها ايه التلاميذ بعد ما خلص صلاة قالوا له يا رب انت شوقتنا قوي احنا عايزين نتعلم الحكايه دي ونعملها زي ما انت بتعملها علمنا لا مش كيف نصلي انا عارف انكم هتقولوها كيف نصلي علمنا ان نصلي في فرق اه صدقوني في فرق اصل احنا ممكن ناخد مؤتمر كامل عن الصلاه وكلنا نطلع عارفين كيف نصلي ولا واحد يصلي لكن احنا عايزين ندخل في الموضوع على طول ونجيب من الاخر يا رب احنا عايزين نصلي مش عايزين نسمع محاضرات عن الصلاه ونشحن ادمغتنا عن الصلاة لكن احنا عايزين نصلي احنا عايزين نصلي عايزين نعيش حياة الصلاة عايزين نعيش في محضرك رجل الجبل كان يحتاج للجبل مرات كان يضغط ويترفض ويهان كان يعمل ايه كان ياخد بعضه ويروح على الجبل فاكرين العواد بتاع أليشع في الملوك التاني أصح ثلاثة لما راحوا التلات ملوك لأليشع وكان معاهم يهوشافاط مطلوب معرفة فكر السماء في المشكلة اللي هم فيه الوضع كله غلط ومتلخبط ويقدر وأليشع فعلا أول ما بص في خلقتهم كده اتقدر ايه اللي جاب واحد وثني واحد يهودي شرير ووثني ملك اسرائيل ومعاهم واحد تقي وحلو ايه اللي لم الناس دي على بعض ايه التشكيله العجيبه دي اتقدر اليشع وما كانش قادر يستشف ايه فكر الله في الحاله دي جيوش عطشانه ليها سبعة ايام هيموتوا من العطش واحد ضميره من جوه بيأنبه ويقول له الله هيقتص منكم وهيدفعكم ليد مؤاب وهتموتوا وهتتكسروا في الحرب التاني يقول له بس اصبر يا اخي اصبر يمكن في فكر الله حاجة تاني تعالى نسأل الرب النجدة هتيجي من الرب مش القضاء هيجي من الرب تعالى نروح له أليشع قال كلمة قال ائتوني بعواد ولما العواد عزف على العود أليشع تسامى فوق المشهد المكدر وارتقى بروحه ليتلامس مع السماء بعيدا عما في الارض وعندما ارتقى الى فوق في جو نقي وسماء صافيه استطاع ان يستشعر فكر النعمه نحو هؤلاء الملوك المخطئين فقال لهم هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا لا ترون ريحا ولا مطر لكن هذا الوادي يمتلئ ما تشربون انتم وماشيتكم والرب هيدفع مقابل يدكم ويا للنعمه المتساميه فوق شر الانسان العواد خلاه يرتقي فوق المشهد المكدر الى جو من الصفاء والنقاء متلامسا مع السماء والرب يسوع ياما كان بيقابل مكدرات مكدرات كان علاج الامور دي انه يسحب نفسه الى الجبل هناك العواد الحقيقي اللحن العذب في الشركه السريه والخلوه الفرديه اللي كانت بينه وبين الاب السماوي في الضيق والرفض والتجريح كان يحتاج للجبل وبعد النجاح الساحق في الخدمه والمعجزات العظيمه المبهره اللي كان يعملها كان يحتاج برضه انه يروح على فين على الجبل بصوا بعد ما شب على الجموع وبعد ما كانوا عايزين يختطفوه لكي يجعلوه ملكا يقول الكتاب انه انصرف الى الجبل وحده رجل الجبل خادم عشان يجدد قوة عطاؤه الغزير يا أحبائي مين زيه خادم تاعب عندكش يا ربي أجازات سنوية ما عندوش أجازات سنوية هما كلهم كام سنة عشان ياخد فيهم أجازات طب بلاش أجازات سنوية ما عندكش أجازة أسبوعية ما الناس كلها بتريح في السبت ما تريح في السبت ما عندوش ثبوت يرتاح فيه ايام معدوده انت تفتكروا عمر الخادم عمرنا احنا وكلنا على فكره خدام الخادم مش هو المتفرغ كل مؤمن على الارض ليه خدمه مقطوعيه من الرب عليه ان يتممها وقت قليل قوي ومحسوب ما عنديش وقت يضيع ابدا ده مش بس ما عندوش وقت للراحة الأسبوعية ده ما عندوش وقت للأكل مرقس ثلاثة يقول لم تتيسر لهم فرصة للأكل ده ما عندوش وقت للنوم فنام ما بين خدمتين وهو في السفينة في عرض البحيرة كان على وسادة نائما مين زيه مين زيه لما بنتأمل في الخادم التاعب اللي يجول يصنع الخير العظيم اللي يمشي بلاد يطوف كل الجليل يمشط البلاد بالطول وبالعرض المدن والقرى يسير في مدينة وقرية يعلم ويكرز ويشفي وصل إلى بئر سوخار في يوحنا أربعة ويقول الكتاب إذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر عارفين يا حبايب الكلمة في اليوناني بتعني انه من فرط التعب والإعياء وصل منهك القوى الجسمانية ماشي أول ما وصل عند البير رمى نفسه على البير لأنه لم يستطع أن يخطو خطوة واحدة تاني شوفوا كلمة تعب من السفر معناها ايه احنا بنتعب لأجل الرب احنا مدلعين لكن الرب يدينا نعمة يا حبيبي وانا ببص عليه اقول له علمني علمني ازاي اعيش زي اخدم زي أت- اتفانى ابذل كل الطاقة في خدمتك يا رب انت تستحق بس عارفين برضو علشان يواصل العطاء بالشكل ده يومه المشحون جدا بالشكل ده يومه يتفك بكام يوم من ايامنا احنا هم ثلاث سنين ونص اللي خدمهم الرسول يوحنا يقول العم... الحاجات اللي عملها لو كتبت واحدة فواحدة فإن العالم لا يسع الكتب المكتوبة عشان ده يحصل بالشكل ده كان لازم وقود يغذي الخدمة الوقود ده كان ايه حياة الصلاة اللي كان عايشها مش ممكن يا احباب احنا مش مكن احنا مش ولا احنا مخزن للقوة القوة تستمد ولا تختزن والقوة تستهلك بسرعة وعايز امداد جديد كل يوم كل يوم كل يوم وكذا مرة في اليوم عشان كده كان لازم الليالي في الجبل النهار تعب وبالليل يجدد قوة في الجبل مرة ملحقش طول الليل كان بيخدم ويتعب مرقص واحد الجزء الأخير بعد ما خلص اليوم لما صار المساء مش الإنسان يذهب إلى عمله إلى المساء مش خلص اليوم يا رب وبعد كده من حقك انك تروح ترتاح دخل بيت بس ما ارتاحش عارفين ايه اللي حصل المدينة بالكامل اجتمعت على الباب وزي ما يكون عيادة الدكتور مرضى ومجانين وفيهم ارواح شريرة ونوعيات مختلفة ونفسيات تعبانة مدينة بالكامل اجتمعت على الباب واحد واحد يدخل الرب قال لهم انا تعبت كده كفاية تعالوا بكرة لما بكرة في حاجات تاني هم دول بتوع النهاردة ده مش من الصبح ده لما صار المساء لما صار المساء يا سلام يا احبائي وفضل خلص كل المرضى دول وبعدين المدينة بالكامل باتت مستريحة أنا قد إيه بتأثر بالمنظر ده ولا واحد بيئن في البلد بالكامل كل النفسيات ارتاحت كل الأجساد ارتاحت كل اللي كان فيهم شياطين خرجوا الصغير والكبير اللي كان كله بيئن ولا واحد في المدينة بيئن عارفين مين اللي كان بيئن هو اللي كان بيئن طبعا اما كل ده اتفرغ فيه هو مش كان بيشفي وبس هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا مش على الصليب طبعا لكن على قلبه وعلى مشاعره الحساسة وعلى ذهنه وتفكيره لما كان بيشفي هنا على الارض رائع يا سيدي وراها على طول شوفوا خدوا لغاية امتى خدوا كل الليل تقريبا وراها مباشرة هيبتدي يوم جديد بس لسه ملحقش ياخد خلوته مع الاب مرقص واحد خمسة وتلاتين في الصبح باكرا جدا قبل اشراق الصباح مضى وخرج الى موضع خلاء وكان يصلي هناك طب زي بعض يا سيدي يعني انت ما لحقتش تصلي ما يمشي بصلي بكره مش ده ممكن يحصل معانا كتير يعدي يوم تعبان النهارده مش هقدر اصلي هنام وبكره وبكره تعبان وكل يوم تعبان ونشفنا من قله الصلاه الرب صلى كم مره في الاناجيل 16 مره تسجلهم لينا الاناجيل بالمناسبة العدد السنوي بتاع المراعي الخضراء شهر سبعة وثمانية اللي هينزل كله عن الصلاة وفي موضوع كامل عن الرب يسوع المسيح كرجل صلاة أول مرة تتسجل عنه في بداية خدمته خالص وهو في المعمودية وقبل أن يواجه التجربة يقول إذ كان يصلي لما طلع من الأردن إذ كان يصلي فتحت له السماء في لوقا ثلاثة هل نريد سماء مفتوحة على الدوام دعونا نصلي هل نريد نصرة على المجرب دعونا نصلي مش ده اللي الرب قاله لبطرس اسهروا في الأول قال لهم امكثوا هنا واسهروا معي في جسيماني رجع لقيهم ايه نايا قال لهم طب بلاش تسهروا معي انا انتظرت رقة فلم اجد معزين فلم يكن زي بعض اذا مش هتسهروا معايا مع اننا ممكن بنسهر في حاجات كتيرة قوي بس هل بنسهر مع الرب أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة بلاش تسهروا معايا اسهروا من أجل أنفسكم اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة ده انت داخل على تجربة ازاي هتواجه المجرب من غير ما تكون مصلي انت عارف ايه اللي هيحصل لك في اليوم النهارده انت ابتديت يومك ازاي بالمناسبة آه ما نعرفش ايه اللي هيحصل في اليوم وقبل ان نبدا اليوم يمكن العدو مجهز اشراك شباك تجارب ورطات مواقف انت مش عامل حسابك عليها تفاجأ بيها صلي قبل ما تعمل اي شيء الرب قبل ما يواجه المجرب صلى طبعا لما بنتكلم عن الرب يسوع كإنسان مصلي بنتناول الجانب الإنساني بس لأن هو كالله ما يصليش هيصلي لمين لكن كإنسان على الأرض كان يصلي وكان نموذجا رائعا لحياة الصلاة زي ما شفنا ان الصلاة هي التعبير عن حياة الاتكال والاعتمادية على الرب وده اللي كان بيميز الرب منذ طفولته بصوا كده على مزمور 22 مزمور 22 عدد 9 و10 يقول لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي امي عليك القيت من الرحم من بطن امي انت الهي يلا الاتكال يا احبائي يلا قوه التعبير عليك القيت من الرحم عاش متكلا طوال حياتي مزمور 16 اللي بيكلمنا عنه كالإنسان الكامل احفظني يا الله لأني عليك توكلت مزمور 91 أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه عاش متكلا وكان التعبير عن هذا الاتكال انه عاش مصليا الصلاه هي الضعف البشري مستندا على قوه القدير ليه مش بنصلي لان الواحد فينا حاسس انه كبير وحاسس انه قوي وحاسس انه مش محتاج انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء شوفوا احبائي اجتماعات الصلاة بتاعتنا بتقول ايه اجتماعات الصلاة لما تخلو من المؤمنين اللي مفروض انهم حاسين بالاحتياج الشديد في الايام دي الى الصلاة انهم ما بيجوش مش مجوش المرة دي لكن الطابع العام اللي غلب عليهم اللي الليله دي صلاه يبقى اجازه النهارده مفيش معنى كده ايه معنى كده انا غني ما انا لو محتاج وغلبان وحاسس بضعفي ومسكنتي ده انا اول واحد هروح قبل الميعاد بنص ساعه الليله دي بالذات الليله دي اللي فيها احنا بنجتمع معا لكي نصلي صلاه متحده مع بعضنا ما اشد الاحتياج الى اجتماعات الصلاه أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء يحمينا الرب من روح لودكية ويدينا كده إحساس عميق بالمسكنة وبالاحتياج بالضعف إن رب ما أعرفش أعيش بدونك وما أقدرش أستغنى عنك أنا في حاجة شديدة إليك كل ما يتعمق في هذا الشعور همسك في الرب مسكة مش هصلي صلاة غناوة يا أحبائي ما أنا ممكن أصلي برضي بس بتلو صلاة وصلاة غناوة يعني إيه جت جت ما جتش ما جتش أهو كلام مفيش مشاكل وأنا ماشي كل حاجة بعرف أعملها كويس قوي لكن في مزمور 102 مش بيتكلم عن صلاة الغناوة لكن عن صلاة المضطر آه يقول التفت إلى صلاة المضطر ولم يرزل دعاءه عنوان المزمور صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله طبعا صلاة المضطر ده يعني ده أنا ما عنديش بديل وأنا ماسك فيك ومتشعبط فيك ومش هسيبك أبدا لن أطلقك إن لم تباركني عندما نشعر بمسكنتنا وضعفنا هنتشعبط في الرب صدقوني شوفوا قوة التعبير في مزمور 91 عدد 14 يقول لأنه مش صلى لي تعلق بي ده سبب يكون واحد غرقان وماسك في طوق النجاة وبيصارع فأنا مش ممكن أسيبه ده ما أقدرش أسيبك ما اقدرش لانه تعلق بي مش ممكن انا كمان اسيبه اذا واحد ماسك فيا بالشكل ده ازاي انا اسيبه لانه تعلق بي عايزين مفاهيمنا عن الصلاه تتغير يا احبائي عايز اتعلم ازاي اتشعبط في الرب كده وامسك فيه وما سيبهوش ابدا ده اللي حصل مع يعقوب عندما صارعه انسان حتى طلوع الفجر الحقيقه في الاصح ده بشوف اول مره يعقوب يصلي بس فيه في تغيير حصل في يعقوب يعقوب ده طول عمره ما عندوش احساس بالاحتياج الى الرب فكرة الاعتمادية والاتكال مش موجودة خالص عنده الراجل ذكي جدا وعنده قوة جسدية ما يعدمهاش بحيث انه دحرج الحجر عن البير ما تفهمش ازاي عارفين قصة يعقوب بس مش عايز اطول او اتفرع كتير يعقوب بعد ما رجع من عند لابان طلع هربان من عند لابان عشرين سنة ذل وضغط تعب قوي قوي قوي هو واعر جدا بس وقع في واحد اوعر منه جدا مرر حياته فطلع ويا دوبك هيشم نفسه لقي لبان سحب وراه وجايله بنية غدر غدر هو نفسه قال للنساء أبوكم غدر بي الرب ظهر للبان وحجز عن يعقوب وقال له ياك تكلم يعقوب بخير أو شر وعدى الموقف بسلام ولسه هيشم نفسه جم الرسل اللي بعتهم قدامه قالوا له عيسو قادم للقائك ومعاه كام واحد 400 راجل هما طبعا ما عدهمش يعني لكن المنظر على الاقل 400 راجل عيسو جاي ومعاه 400 راجل وجاي للقائك بصوا الضغط ورا كان شكله ازاي والضغط قدام كان شكله ازاي هيجي ويضربني الام مع البنين وانا مش قدي انا غلبان ابتدي احس انه غلبان ولاول مره نلاقي يعقوب بيصلي وصلح صلوه زي الفل صدقوني يا اله ابي ابراهيم واله ابي اسحاق شوف انا ب... ب... ب... يعني بكلمك عن الناس المحترمين الافاضل اللي هم احسن مني بكتير يا اله المواعيد واله النعمه انت اللي قلت لي ارجع فاحسن اليك صغير انا عن جميع الطفك وجميع الامانه التي صنعت الى عبدك انا بعصاي عبرت والان صرت جيشي اعمل معروف نجني من يد عيسو لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع قلبي أنا مش خايف على نفسي بص النضوج الراجل ده كان أناني طول عمره ما يعرفش حاجة اسمها العطاء والحب لكن النهاردة بقي زوج عطوف وأب عطوف أنا مش خايف على نفسي لكن أنا خايف على الأم والبنين وبعدين في حاجة أهم من كده ان الكلام اللي انت قلته لي والمواعيد اللي قلتها لي لما يفني كل ده كلامك ومواعيدك ما تتحققش يبقى عيب في حقك انت كمان آه الكلام حلو قوي والرب اتدخل لكن كان في درس تاني لازم يتعلموه عندما جرد من قواه الطبيعية وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر وضرب حق فخذه يلي عاش طول عمره مستقل جه الرب بقى في نهاية القصة يقول له اطلقني زمان كان قال له هو أنا ماسك فيك ما تنطلق انت انت براحتك وانا براحتي لكن دلوقتي لا دلوقتي لا ابدا لن اطلقك إن لم تباركني واحد متشعبط في الرب وماسك في الرب وحاسس بالمسكنة بكى واسترحمه ما اقدرش اسيبك ما اقدرش اعيش بدونك يا رب انه درس بس ليه ما يجيش مني بالسهل ما انا لو خدتها من قصيرها مش هتكسر حق فخذي هفضل سليم بس عايش مستند ومعتمد على الرب ومتشعبط في الرب في مؤمنين بيفهموها بسرعة بس في مؤمنين يحتاجوا إلى مخاضة يبوق وإلى هذا الصراع وإلى درس كسر حق أو خلع حق الفخذ كلما شعرنا بمسكنتنا كلما اختبرنا قوة القدير فالصلاة هي حالة قلب أكتر منها كلمات تقال يعني هنا يقول الصلاة والدعاء مع الشكر وفي تيموساوس الأولى اتنين يقول كمان أن تقام صلوات وابتهالات وتشكرات يبقى خلينا أقول أن في صلاة ودعاء وابتهالات وتشكرات الصلاة هي طابع الحياة وحالة القلب حتى ولو دون كلمات حالة قلبي باستمرار ان انا مسنود على الرب اسعى ضعيفا فاستند عليك حتى كل المجد يرجعا اليك الدعاء التماس محدد بطلبات محدده من الرب الابتهالات تشفعات لاجل الاخرين آه التشكرات بننسى كتير يا احبائي احنا بنطلب والرب بيستجيب لكن ننسى نرجع بالشكر ليه عايزين نتعلم اذا استجبت طلبتي او شئت ربي الامتناع في كل حال اشكر اكرامك والاستماع آه الشكر حالة قلب راضي ومتقبل عايز نتحرر من مفهوم الكلمات الجامدة اللي هي يعني هي كده وخلاص صدقوني هي حالة قلب أكتر منه كلمات بقولها لأن أنا ممكن أقول الكلام ويبقى مش هو ده اللي جوايا وممكن يبقى جوايا فعلا شعور حتى لو ما قلتوش أو ما عرفتش أعبر عنه فالروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها أو لا نستطيع أن نعبر عنها مثل طفل أرتمي بين يديك أبي الصلاة أنت لي كل الرجاء شوف الطفل اللي يجري على حضن أبيه ويترمي في حضنه ويتعلق بيه الطفل اضعف مخلوق على وش الدنيا لكن حاسس ان ابوه ده كل حاجه احنا لينا اب يا احبائي مش بس لينا اله قدير لكن هذا الاله القدير هو بالنسبه لنا احنا ايه اب اب اب حلو مثل طفل لابيه يدنو لا خوف له وباحضان ابيه يشبعه محتاجين ان احنا نمارس الثقة الهادئة دي والجراءة دي والانتماء الحلو ده مع الله كأبينا الصلاة هي المدرسة التي نتدرب فيها على سماع صوت الرب يعني مش بس انا بتكلم لكن بهدي نفسي قدامه وانا قاعد قدامه هو هيترك فيا انطباعات معينة بأفكاره اللي عايز يوصلها لي ممكن يشاور لي على حاجة ينبهني لحاجة يقول لي على حاجة وانا بجري هنا وهنا وانا في زحمة الحياة الرب مش طايلني مش طايلني ومش عارف يتكلم معايا انت تهتم وتضطرب لاجل امور كثيرة حتى الخدمة احيانا اوعى الخدمة تبلعنا او الساعات الطويلة اللي بنقضيها في حاجات هي مش غلط ومش خطية وشيء نافع لكن احبائي دعونا نحتفظ بتوازن روحي ان انا محتاج اقعد مع الرب ومحتاج ان الرب يكلمني لئلا يبقى الرب مش طايل يتكلم معايا ومش هقدر اواصل او مش هقدر يبقى ليا باستمرار فكره وانا بخدم الصلاة يجب ان تقترن بايمان غير مرتاب البتة يعني وانا رايح اصلي عندي توجه معين انه هيعملها الامر اللي انا رايح له فيه ده وبكلمه فيه انا متوقع الف في المية انه الرب قادر انه يعمله امال انا بصلي ليه انا مش بضارب الهوى او بسدد خانات وبأدي واجب الرب يفرح جدا لما يحس فينا ايمان الطفل ده الواثق في ابوه هو ما يعرفش تتعمل ازاي لكن هو رايح للكبير ومطمن ومتوقع انه هيعملها وافضل وراه منتظر انه يعملها حتى لو حاجات صعبة قوي حتى لو حاجات تبدو مستحيلة اللي بنتعامل معاه كبير وعلمت أنك تستطيع كام شيء كل شيء ولا يعثر عليك أمر مش إله الصعوبات بس لكن إله المستحيلات يشق الغمر فإذا طريق دي حاجة صعبة جدا جدا لكن ايه رأينا ان في حاجة اصعب منها تبدو مستحيلة انه مش يشق الغمر فاذا طريق وانا امشي على اليابس لا لكن يخليني امشي على المية يعملها وعملها ان اراد رب يزعل جدا مننا لما يحس فينا بعدم ايمان اصل عدم الايمان بيهين الله ان انا مش واثق انك هتعملها وربما ما تقدرش تعملها فمفيش داعي ان انا اطلب مش ده اللي عمله احاز لما بعت له رساله مع اشعيا النبي يقول له الرب بيقول لك اطلب اطلب آية عمق طلبك أو رفعه إلى فوق طلب لا ما طلبش عارفين ليه ما طلبش لعدم الإيمان وليه أطلب وأحرجه ما هو مش هيعملها كأنه عايز يقول كده ليه أجرب الرب إلهي وليه أنا أعمل حاجة زي كده أنا حاسس من جوايا إنها لو طلبت مش هتتعمل مش هتتعمل إذا كان هو اللي بيقول لك اطلب وعمق ورفع وهيعملها ليه تشك فيه ليه تشك فيه الإيمان يكرم الله ويعظمه ومش ممكن الرب يا أحبائي يخزي أنت لا تخزي الذي يأتي إليك واحد جه بعشم الرب يقول لي عشمك يا حبيبي في محله انت جاي وعشمان فيا انا مش ممكن اطلعك كده لا يرجعن المنسحق خازيا الصلاة يجب أن تقترن بالقلب النقي فإن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب المصداقية وانا رايح للرب محتضن شر جوايا حاجة بعملها ورايح اصلي وبعد ما اصلي هرجع اكملها ما ينفعش طب ما هو الرب شايفني الذي نتعامل معه اله قدوس يطلب مننا نقاوة القلب دي ابسط يعني مبادئ التعامل مع الله إله قدوس عايز في شعبه القداسة نقاوة القلب فقبل ما أطلب منه حاجة أصفي وأعترف بأخطائي قدامه ودين وأرفض أي حاجة من الجسد أي حاجة بعملها غلط آجي وأصفي كل شيء قدامه وبقلب نقي أستطيع أني أطلب من الرب. الصلاة تقترن بروح متضعة. إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي إشعيا 66 عدد 2 وإشاعة 57 15 هكذا قال العلي المرتفع الساكن الأبد في الموضع المرتفع المقدس يسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين وأحيي قلب المنسحقين الصلاة يجب أن تقترن بطاعة لوصايا الرب عارفين لما الرب يكلمني وأنا أسمع وأقول له حاضر يا رب كلامك على عيني وعلى راسي يا رب وكل ما قلت سأفعل بنعمتك يا رب أجي أنا كمان أصلي وأطلب منه حاجة يقول لي حاضر يا حبيبي اللي انت قلته هعمله لك المنظر ده اشوفه في راعوس راعوس نعمي طلبت منها حاجات خمس حاجات وراعوس قالت لها حاضر كل ما قلتي اصنعه راحت لبوعز وطلبت منه حاجة قال لها يا بنتي ما تخافيش كل ما تقولين أفعل لك إنه مبدأ مبدأ إن أنا لما أقول للرب حاضر أجي أطلب منه حاجة يقول لي حاضر وفي على الأقل نصين في العهد الجديد يقولوا لنا الكلام ده يوحنا 15 سبعة وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم يعني ايه وثبت كلامي فيكم يعني يا رب اللي انت بتقوله لي ده في قلبي من جوه وعلى عيني وعلى راسي وصاياك ليست ثقيلة لو حصل كده تطلبون ما تريدون فيكون لكم الآية الثانية في يوحنا الأولى ثلاثة إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء دي عاملة زي إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب لكن إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله ومهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية الصلاة تحتاج إلى سهر ومواظبة سهر ومواظبة ثلاث آيات يكلمونا عن ارتباط الصلاة بالسهر أول آية الرب يسوع بنفسه اللي قالها اسهروا وصلوا وقالها بمناسبة أن التلاميذ كانوا نيام أعينهم ثقيلة وقال أن الروح نشيط اما الجسد فضعيف واعتقد كلنا بنختبر الحكايه دي الجسد نشيط يعني لا يكل لا يتعب لا يمل بس حطه في حاجه تفرفشه وتبسطه وتشبع رغباته الجسدية هتلاقيه صح صح بشكل وحل عليه النشاط كله وعينيه مفنجلة قد كده لكن هاته في اجتماع مش في اجتماع بس خلينا لو قلنا الفرصة الصباحية دي بالكامل ركوع وصلاة بس كام واحد هينام مننا خالص آه الجسد ضعيف يعني الروح نشيط اما الجسد فضعيف يستثقل امور الله ينشط في الخطيه لكن حطه في جو روحي يحس بالتعب والملل والكلل فاحنا عشان نصلي الحكايه دي عايزه سهر ومواظبه ضد رغباتنا الطبيعيه الملل ينبغي أن يصلى فيه كل حين ولا يمل لأن الرب عارف أن الجسد سرعان ما يمل من الحتة دي بالذات أي نشاط حتى لو نشاط روحي ينفع بس نقلبها صلاة بس أكتر حاجة صعبة على الجسد ويرفضها الجسد ويمل منها سريعا الجسد وعشان كده احنا محتاجين يا احبائي الى نعمة خاصة والى اجتهاد في هذا الامر والا مش هتتعمل لوحديها مش هينفع تتعمل لوحديها اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة الآية الثانية في أفسس 6 آه 18 مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح السلاح رقم سبعة أو القطعة رقم سبعة في سلاح الله الكامل مصلين كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة كلوسي أربعة يقول لهم واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر فهي تحتاج إلى سهر ومواظبة اللجاجة في الصلاة الرب يسوع كان مثال رائع للجاجة في الصلاة في لوقا 22 وهو في بستان جسيماني كان بيصلي في جهاد كثير صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض كان يصلي بأشد لجاجة كلام قليل لكن في لجاجة وإلحاح وصراع حنة كانت بتصلي بلجاجة شفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع لكن كان القلب من جوه اسكب نفسي امام الرب مش بتلو صلاة لكن قلبي بيتعصر قدام الرب يقول وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب ليه؟ لأن الأمر ضغط تقول عالي من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن أعمال 12 الكنيسة كانت تصير منها الصلاة بلجاجة إلى الله من أجل بطرس الصلاة يجب أن تكون محددة وليست عشوائية يعني أوجه صلاتي نحوك وأعمل إيه وأنت- يعني إيه أوجه يعني أنشن عارفين اللي بينشن بيصيب الهدف مش بيضرب آه، عشوائي كده زي ما تطلع آه، ده مش هيصيب حاجة أبدا ده لا لكن صلاة محددة جدا وواقعية جدا برضو يعقوب صلى الصلاة دي قال له نجني من يد عيسو بالتحديد وحنا طلبت ابنا ذكرا طلبة محددة واضحة الصلاة هي طلب في صورة خبر لتعلم طلباتكم لدى الله ان انا اعلم الرب بالامر وبالمشكلة اللي عندي الاختين بعتوا الرسالة للرب يقولوا له يا سيد تعالى علشان تشفي لنا العذر قالوا كده لا امال قالوا له ايه هو ذا الذي تحبه مريض ايه الطلب اللي في الموضوع ده هم ما طلبوش حاجه محدده منه هم اعلموه بالمشكله وسابوه يتصرف بطريقته براحته في وقته زي ما هو يشوف انا كل اللي عليا ان اجي وانشر الرسائل قدام الرب واعرض المشكله والاحتياج واسيبه يتصرف وهو كبير انا اللي ارسم له الحل اقول له دي تتحل كذا هو يعرف يحلها ب طريقه وغالبا الطريقه اللي هيحل بيها مش هي اللي في مخي ابدا يجب ان نتحرر من الانانيه في صلواتنا يا احبائي نشفنا لان كل واحد بيصلي لاجل نفسه بس و- وخلاص والدايره الضيقه جدا اللي هو فيها لكن لو طلعنا بره شويه وابتدينا نصلي لاجل اخرين ونتشفع من اجلهم حلو قوي ابراهيم هو واقف قدام الرب يتشفع لاجل لوط لاجل سدوم بالكامل حلو اني افكر في الاخرين بولس كان شايل الكنايس افراد وعائلات وبيوت بالمشاكل الصغيرة والمشاكل الكبيرة بالمشاكل الروحية والمشاكل الزمنية شايل المؤمنين دول على قلبه كل يوم التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس عارفين لو عملنا كده هنقعد قد ايه مع الرب هنقعد كتير قوي مش هما الدقايق السريعة دي والواحد بيطير هنا وهنا نفسنا نقعد مع الرب اكتر يجري حديثي معه سرا ولا رقيب من الحاجات المهمة جدا زي ما أشرت امبارح بالليل أننا نصلي من أجل أولادنا يا أحبائي احنا بنحارب ضد تيار عالمي وضد مدرسة عالمية فاسدة بتزرع مبادئ شيطانية ضد مبادئ الكتاب عايزة تدمر دي خطة الشيطان خطة الشيطان بشكل أو آخر عايز يسرق النفوس ممكن يدي الأملاك زي الملك سدوم قال له أعطني النفوس وخد الأملاك ممكن يشغلك بنجاح زمني وموارد زمنية كويسة وتبقى أنت مبسوط بس يا حبيبي اوعى تنسى الوكالة اللي اؤتمنت عليها وجزء أساسي في هذه الوكالة أولادنا دعونا نصرخ للرب من أجلهم بتأثر قوي من يايروس لما راح للرب يقول له البنت الوحيدة يا رب البنت الوحيدة يا رب على آخر نسمة طب يا حبيبي ليه سبتها لما وصلت على آخر نسمة ليه ما جيتش بدري تطلب الرب من أجلها ياما اباء بيتاخروا قوي ولما تبتدي المشاكل بقى تزيد جدا ويبقى الموقف سيء للغايه يبتدي يفوق ويحس انه يا رب انجدني في المشكله دي اعمل ايه طب يا حبيبي وهي لسه بيبي صغيره ليه ما سالتش الرب من اجلها كل يوم بالدموع وتاكدوا يا احبائي ان الرب يكرم الايمان ابوي موسى كان عندهم ايمان ورؤية ان الولد ده يطلع للرب كرسوا جهد كبير ده مش وقت ضايع صدقوني ابدا اننا نعطي وقتا واهتماما حتى لو هنضحي بحاجاتنا الشخصية اللي بنحبها اكتر التربية عايزة صبر وعايزة تضحية وعايزة انكار للذات اني يعني الحاجات اللي بحبها ممكن ما اعملهاش حاجات انا يعني مش غلط لكن من اجل اعتبارات اخرى انا مش هعملها اطلاقا التربية عايزة قدوة يا احبائي فدعونا نكون قدوة قدام ولادنا عشان المصداقية والا لو انا بقول له يا حبيبي ده غلط وده ما تعملوش ويشوفني انا في اي يوم بعمل الحاجة اللي بقول له ما تعملهاش هينهار كل اللي قلته خلونا احبائي انا بقول انها مش شطارة ولا جدعنة ولا حاجة ابدا لكن دموع وصلاة وتعلق بالرب يا رب رحمة منك عشان دول يتصانوا ويحفظوا من تيارات العالم ويطلعوا ليك يا رب في عالم فاسد وشرير اختم باني طرق استجابه الصلاه مش واحده لكن في اربع طرق لاستجابه الصلاه الطريقه الاولى اذا استجبت مسرعا يعني اجابه معجله زي بطرس لما ابتدا يغرق صرخ قائلا يا رب نجني أقصر صلوة في الكتاب لكن هذه الصلوة القصيرة اللي هم كلمتين نالت أسرع إجابة في الكتاب في الحال مد يسوع يده وأمسك به افتكر حاجة حلوة قوي ونفسنا ان كل صلواتنا تمشي كده اقول له يا رب الحاجه الفلانيه يروح عاملها فورا طبعا ما يحصلش ابدا احيانا يحصل لكن غالبا تيجي الاجابه المؤجله اجابه مؤجله يقول لي حاضر بس انتظر انتظر وانتظر مش معناها انسى لا انتظر يعني خليك متوقع انها هتحصل حتى لو طال الانتظار آم، ان اردت الانتظار في كل حال اشكر فانت صاحب القرار امتى هتعملها ليه وقت ليه وقت كتب امامه سفر تذكره وهو مش ناسي عندك مشكله صليت علشانها ولسه ما اتحلتش الدعوه قدامه فاصبر له زكريا واليصابات صلوا ان رب يديهم ولد ونسيوا وعدت السنين خلاص وعدى الوقت وبطل يصلي الراجل واقتنع بانه خلاص يا رب ما دام انت شايف كده خلاص لفت سنين والراجل يوم عادي زي اي يوم مين يتوقع انه النهارده هتفرج والنهارده هتتحل المشكله ابدا مفيش اي حاجه تقول بيكهن في نوبه فرقته كالمعتاد دخل الهيكل وجاله الملاك اتخض لما شاف الملاك آه، قال له ما تخافش صلواتك صلواتي امتى صلواتي بتاعت زمان قوي انا رب انا نسيت انت لسه فاكر طبعا فاكر للرب وقت النوع الثالث من الاجابه اجابه معدله يبقى معجلة مؤجلة معدلة معدلة ازاي يعني انا بطلب حاجة يقول لي لا يا حبيبي ده مش لخيرك انا هستجيب بس هستجيب بطريقتي حوش الشوكة يا رب قال له لا مش هحوش الشوكة يا بولس ليه يا رب عشان انا اعطيها لك وعارف لزوم الشوكه صلى يرجو البرء من شوكته وهي تشين قلت هالشوكة أجدى إنها تحفظه من كبرياء الداء الدفين طب يعني يا رب مش هتستجيب لي قالوا لا ده أنا هستجيب لك تكفيك نعمتي أنا هخلي الشوكة بس هديلك مع الشوكة تعويض نعمه وجرب وهتلاقي نفسك فرحان ومرفوع وبتختبر قوة في ضعفك تكمل آخر نوع من الاستجابة إنه يقول لي لأ لأ ولا تعود تكلمني في هذا الأمر اللي صلاه كان غالي قوي على الرب وهو مش عايز يقعد كل شوية يصلي له ويقول له لأ غالي ومش عايز ارفض لك طلب بس يا موسى اصل ده مش هينفع يتعمل ابدا باي حال من الاحوال مش هينفع فلا تعود تكلمني في هذا الأمر. ويبقى كده استجاب نعم ما اطيب الهنا وما اعظم عرش نعمته لنتقدم بثقه الى عرش النعمه مين اللي قاعد على عرش النعمة الرب يسوع اللي دفع إليه كل سلطان رايح للكبير يا أحبائي رايح ومالي إيدي منه رايح وواثق فيه رايح وعشمان فيه علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر له كل المجد